بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين النهاردة موضوعنا موضوع عن التكريس وللأسف ناس كتير واخدة فكرة خاطئة عن التكريس فيجي الشاب أو الشابة وأحيانا لسه قريب واحد يعني وأكثر من واحد في الأسابيع الأخيرة يقول لي ابونا انا سني خمسين سنه و... ودلوقتي يعني ظروفي العائليه مش عارف ايه لكن نساله تقصد ايه بالتكريس يقول لك يعني بدل ما انا اعيش في العالم اعيش جوه الكنيسه وبدل ما بقضي وقتي في العالم اقضي وقتي في الكنيسه وشبان كتير يقول لك نفسي اتكرس ويقصد بالتكريس اما التكريس اللي هو زي بيوت التكريس أو يقصد بها الكهنوت أو يقصد بها الرهبان الحقيقة التكريس ليه معنى أوسع بكتير من هذا المعنى الضيق مش مش بلغي فكرة التكريس بهذه الصور الثلاثة ولكن أحب إن احنا نفهم أعماق فكرة التكريس قعدت امبارح كده افكر مع نفسي ايه ربنا عايز من الانسان ايه اللي عايزه مني كانسان اليومين دول يعني في داخلي بحب شخصيه الحقيقه التصقت بيها جدا واحببتها كده من كل قلبي وبحس ليها يعني بصمات اليومين دول عليا وهي شخصية ماري يعقوب السروجي شخصية خطيرة وجميلة ماري يعقوب كتب أكثر من مقال عن عظمة الإنسان قال إيه؟ قال إن ربنا مش محتاج لا لخدمة الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الطغمات السمائية كلها ولا أيضا محتاج لخدمة الإنسان الحب هو اللي خلاه أقام أو خلق الطغمات السمائية ومن أجل محبته للإنسان خلق العالم وخلق كل الإمكانيات في الخمس أيام الأولى وفي اليوم السادس أيضا الحيوان إلى آخره وبعدين بيدي تصوير جميل ورائع بيقول بعد كل الجمال ده والقدرات والامكانيات الجباره اللي صنعها هذا الخالق وقفت الخليقه تقول لربنا طيب قدام الحب ده ازاي نرد لك هذا الحب يعني ربنا خلق الشمس والقمر كل الكواكب وفصل مياه البحار عن الارض وأوجد النباتات والحيوانات والطيور والأسماك إلى آخره وأوجد قوانين الطبيعة بأشكالها اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش فوقفت الطبيعة تقول له طب أنت أوجدت كل ده لينا إيه اللي ممكن نقدمه لك قدام هذا الحب فربنا قال لهم بص أنا خلقت العالم ده كله كأنها مدينة ملوكية وأنا صاحب هذه المدينة وحاجي على الساحة أكبر ساحة في المدينة وأقيم تمثال تمثال حي كل واحد بيحبني يرد لي الجميل في التمثال ده ودي كانت طريقة حتى كثير من الأباطرة زمان لما يقيموا مدينة كبيرة فيجي زي أنطاكيا مثلا يجي في أكبر ساحة في أنطاكيا ويعملوا تمثال للإمبراطور والإمبراطورة والناس يقدموا ورد يقدموا هدايا وأحيانا يقدموا سجود وأحيانا يقدموا ذبائح وينظروا إلى الإمبراطور كأنه إله فربنا قال للخليقة أنا هعمل لكم تمثال لطيف اللي بيحبني يرد لي الجميل في هذا التمثال مين التمثال الحي اللي أقامه آدم على صورة الله ومثاله وبقية الخليقة كل ما تحب تقدم خدمة لربنا تخضع وتخدم هذا الإنسان وأصبح هذا الإنسان يمثل الله أو الوكالة بتاعت ربنا على الأرض يقول مش ممكن إنسان يتخيل أو كائن في السماء أو على الأرض يقدر يتخيل مدى حب الله الفائق للإنسان وكأن الله قدم كل الإمكانيات الممكنة من أجل هذه الخليقة الغريبة أو هذا الكائن العجيب اللي أحبه ربنا والمفروض رد الفعل من الإنسان من آدم انه يقول له انت كرست كل هذه الطاقات لي وانا ايضا اكرس كل طاقاتي ليك فالتكريس ما كانش مقصود بيه مجرد واحد او واحده يدخل بيت تكريس او مجرد واحد يبقى راهب او كاهن او شماس او انسانه تبقى راهبه او بتول لا ده التكريس كان في القصد انه كل البشريه تقول له يا رب نرد لك ازاي الحب ده انت احببتنا وقدمت لنا الامكانيات واخضعت كل الخليقه الارضيه لينا واحنا يا ربي نشتاق ان نكرس كل وقتنا كل طاقاتنا كل قلبنا كل افكارنا نقدمها ليك فالتكريس في الواقع احبائي لا يخص فئة معينة في الأصل ولكن التكريس في الأصل يخص كل البشرية ده بالنسبة للبداية لما الإنسان أخطأ وعزل نفسه عن ربنا أصبح مستحيل عليه أن يكرس طاقاته ربنا لأنه الحب الداخلي فتر والخجل ملأ كيانه والعار وأصبح في حالة من البؤس الشديد وجه وقت يقول الكتاب المقدس هقرا لك من سفر التكوين يقول ايه الأصحاح السادس الآية خمسة رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو من وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور إني عملتهم صورة يعني مؤلمة ده ما لحقش في الأصحاح الأولاني والتاني والتالت يعني بالأخص الأول والتاني الصورة المبهجة لآدم في الجنة اللي أعطاه سلطانا على الأرض وعلى البحار وعلى الهواء وعلى الطيور والحيوانات كلها تخضع ليه ما كانش فيه حيوانات مفترسة واخدة موقف مضاد من آدم النهاردة يقف ربنا يقول الأرض كلها فسدت والإنسان اتلخبط وتصور قلبه بقي شرير ويصنع الشر كل يوم لدرجة أصعب عبارة يقول لأني حزنت إني إيه؟ إني عملتهم. يعني حزنت اللي أنا خلقت الإنسان اللي وصل إلى هذه الصورة من البشاعة. في وسط هذه الصورة المرة وجد إنسان واحد تقي مشتاق إن يعيش مع ربنا. ويرفع عينيه كده يقول له نفسي اتعامل معاك اه صحيح اخطا ادم واخطا اولاده وانا بخطئ في حقك وطبيعتي فسدت لكن مشتاق لك فيقول الكتاب في الايه 8 في الاصحاح السادس واما نوح فوجد نعمه في عيني الايه الرب يعني بقي في كل البشريه لم يوجد انسان يشتاق الى التكريس الا رجل واحد وهو نوح اما نوح فوجد نعمه في عيني الرب هنا احبائي بقف وقفه بسيطه مرات كتير الواحد يبص يقول لك الدنيا كلها سودة العالم في الغرب فسدان والعالم في الشرق فسدان والكنيسة فيها انقسامات وال والبيوت فيها متاعب وحتى أحيانا المتدينين تتعامل معهم تلاقي لخبطة وأحيانا نعمل اللي عمله إيليا النبي اللي وقف قال له بس بقى خلاص عايز يا إيليا قال قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك ويعني وفي الآخر يطلبون نفسي وها أنا إيه خد نفسي مني خد نفسي مني واترمى على الأرض وقال له كفاية الدنيا كلها سودة في وشي ربنا يقول له ليه يا إيليا بتقول كده في سبعة آلاف رجل لم يحنوا ركب لبعل ولم يقبلوا البعل ده مش في سبعة آلاف ده جه وقت كانت الأرض كلها لم يوجد فيها إلا إنسان واحد وهو نوح ومع هذا ربنا قال نوح ده غالي عليا طب والآلاف أو الربوات أو ربما معرفش التعداد كان قد إيه ربما مئات الألوف ربما الملايين طب الناس دي كلها ربي اللي ملخبطة واللي انت حزنت انك خلقتهم قال واحد كويس يكفيني يفرح قلبي وأنا مستعد أخليه يعمل فلك وأنا اللي أتبنى هذا العمل وأنا اللي أقفل عليه الباب وأنا اللي حافظ عليه وأغسل له الأرض كلها وأجدد له الأرض كلها ونبتدي بداية جديدة وكأن نوح يبقى الإنسان الجديد أو آدم الجديد اللي ممكن الشعب أو ولاده وأحفاده يبقوا مكرسين لربنا ربنا ده لذيذ صحيح يا ريت نعرف نتعامل مع أولادنا ومع إخواتنا بالطريقة اللي بيتعامل بيها ربنا مع الإنسان ربنا ده أقل كلمة حلوة يقول حولي عني عيناك لأنهما قد إيه قد غلبتاني إيه الحب ده يقول للنفس البشرية يقول لها أريني وجهك اسمعيني صوتك لأن وجهك جميل وصوتك حلو في نشيد الأناشيد ويقول لأن ليس فيك عيبة مش لاقي حاجة ملخبطة فيك والأفكار اللي فيها يا رب والقلب الفسدان والعينين الملخبطة والفكر اللي فيه ذكريات متلخبطة ربنا حلو وسط كل الضلمة اللي سادت في العالم كله وجد إنسانا واحدا يشتهي أن يكون مكرسا للرب ومن أجل هذا الإنسان ربنا لم يستخف بحياته ولكن جدد له الأرض كلها وحب يقيم ميثاق جديد ده مش بس ميثاق جديد ده يقول إيه شوف العبارة الجميلة تنسم الرب رائحة رضا وقال الرب في قلبه إني لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان إيه ده يا رب ده أنت من شوية صغيرة من كام سنة ولا كام شهر بتقول مش طايق الإنسان لأني حزنت إن أنا عملتهم ولما واحد بس واحد قدم ذبيحة من قلبه واشتاق إلى تكريس قلبه يقول خلاص أنا بتنسم رائحة الرضا من هذه الذبيحة وأنا ما عدتش أبيد الإنسان من وجه الأرض ربنا ده لذيذ صحيح مش ممكن كائن ما على الأرض ولا في السماء يكون فيه الحنو والحب والترفق الموجود في ربنا أنا عايز أقف شوية عند هذا الرجل المكرس حياته ربنا ده لا كان عنده كنيسة ولا فاتح دير ولا كان شماس ولا كان كارز ولا كان مبشر إنسان تقي بيحب ربنا أكتر من كده مفيش ومن أجل هذا الإنسان ربنا غسل الأرض كلها ربنا مشتاق يلاقي انسان مستعد انه يتكرس مستعد ان يقدم قلبه بالكامل لربنا تقول لي البلد بايظه اقول لك هو عايز واحد بس اقروا في سفر أرمية في الأصحاح الخامس الآية الأولى يقول إيه ربنا؟ يقول لأرمية قل لهم حبيبي طوفوا في شوارع أورشليم وانظروا وعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانا عايز إنسان واحد أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها إيه ده؟ تصور كده يجي يقول لك ممكن نلاقي واحد قلبه حلو في القاهرة فأنسى كل البلاوي اللي بنشوفها سواء من الكبار أو من الصغيرين سواء في البيوت أو خارج البيوت سواء المقالب اللي بتتعمل نفسي ألاقي واحد في كل القاهرة من أجل هذا الواحد أصفح عن المدينة كلها إيه رأيكم؟ ما تيجوا كده كل واحد يقول له ممكن أكون أنا هذا الواحد طبعا الواحد ده هو يسوع المسيح اللي من أجله يصفح الآب عن العالم كله لكن مش احنا أعضاء في جسد المسيح لما يجي لك فكر كده أحيانا يجي واحد كتير يجي شاب يقول لي إيه يا ابونا ليه ربنا مزنقها علينا أنا لا لا بزني ولا بسرق ولا بعمل حاجة وحشة مجرد شوية أفكار شهوة يعني لا بضر الكنيسة ولا بضر جسمي ولا بضر الناس ده مجرد فكر بتلذذ بيه وانا نايم عشر دقايق ربع ساعة وانام ايه اللي يزعل ربنا في الفكر ده اقول له ربنا عايز واحد يبقى مقدس للرب عايز واحد يبقى أيقونة ليه عايز واحد فكره مكرس للرب ممكن كده كل واحد وكل واحده اللي لادي نقف قدام ربنا وتقول له هل ممكن يا ربي أكون أنا هذا الإنسان اللي من أجله ممكن تصفح عن المدينة كلها ولا كبرياء وعجرفة ده هو اللي بيقول كده بيقول يا جماعة دوروا لي على واحد قال له ممكن تاخدني تنظف فكري وتنظف عينيا وتنظف قلبي تنظف أحاسيسي وتنظف مشاعري وتخليني مقدس ليك ومن أجل هذا الإنسان المقدس زي ما يوسف لما دخل بيت فوطيفار يقول إيه وبارك الرب بيت إيه فوطيفار من أجل يوسف لما كان أنبا برآم مقدس لربنا لم نسمع عن حالة ارتداد واحدة في الفيوم ولا الجيزة هي كانت حالة واحدة واحدة بنت حبت ترتد عن الإيمان فبعتوا له في الأمن او في البوليس عشان ايه في الشرطه يبعت حد يقعد مع البنت كان النظام القديم كده فالاسقف سمع فوكيل المطرانيه قال انا هروح قال له لا لا لا انا اللي اروح دي بنتي وراح بنفسه فالبنت شافته قعدت تشتم في المسيح قال لها بنتي بتشتم في يسوع قالت له اه وهاجت قال لها طيب يسوع يتصرف وجي قايم وماشي لا دخل في حوار ولا في الكلام هو طلع من هنا البنت وقعت ميتة البوليس لم والظباط الأسقف قتل البنت رجع في إيه؟ قالوا البنت ماتت قال طب هاتوا كوباية مية صلى على المية رش البنت بنت قامت مسكت في رجليه قالت له مش هسيبك تمشي غير لما امشي معاك أنا شفت المسيح ما اقدرش ما اقدرش اسيبك هطلع معاك المطرانيه وانت توضب لي اموري مرات كتير اقول يا ربي ما فيش واحد زي انبا برقام يبقى في اسكندريه فيش واحد زي انبا برقام يبقى في اسيوط في كل بلد محتاجين لواحد من اجله يصفح الله عن المدينه كلها مش ضروري الواحد ده يبقى اسقف ولا كاهن ولا راهب ولا راهبه ولا انسان بتول انسان مقدس لربنا زي ما نوح كان مقدس لربنا وزي ما يوسف الشاب الصغير كان مقدس لربنا فقلنا أول مثل ضربته للتكريس آدم وكان الله في اشتياقاته كل البشرية تكون مكرسة لربنا زي ما هو يكرس كل طاقاته إن صح هذا التعبير لأجل خدمة الإنسان ولما فسد الإنسان وجد في وسط كل الفساد رجل واحد اشتاق أن يكون مكرسا للرب وربنا غسل له الأرض كلها ونظفها له وقال له نبتدي من جديد خلصنا من نوح والأرض نطفت واشتم الله رائحة رضا وقلنا يطلعوا ولاد نوح بقى يبقوا بركة وأحفاده يبقوا مكرسين لربنا والدنيا اتلخبطت من جديد ولم يوجد في العالم كله إلا إنسان واحد مين؟ إبراهيم كل الدنيا حتى باباه كان بيعبد القمر والله أعلم سارة كانت في الأول إيه لكن هو قبل الزواج كان الرجل الوحيد في العالم كله اللي يشتاق أن يقدم حياته مكرسة لربنا قال له أنا بتاعك إيه اللي أنت عايزه يا إبراهيم أنا عايزك أنت وربنا يقول وأنا مش عايز حد أنا عايزك أنت تحبوا تشوفوا المكرس ده بيه إيه أجمل حاجة بتعجبني في إبراهيم إيه أحلى حاجة فيه ها؟ قال له إيه قال كده أجعلك بركة مش أباركك قال له أباركك وبارك كل الأمم بسببك لكن أجعلك بركة فرق كبير بين أباركك وبين تبقى أنت هو البركة يعني إبراهيم ده مكان ما يروح أم يبقى ده البركة بتاعت الحتة أدي المكرس لربنا أدي المكرس لربنا الحتة الجميلة لما المسيح يتكلم عن إبراهيم يقول إيه يقول يأتون من المشارق والمغارب ويجوا فين؟ في حضن مين؟ حضن إبراهيم بيقصد مين حضن إبراهيم؟ السماء إيه ده؟ تكلمنا عن السماء إنها حضن إبراهيم قال آه أصل أنا جوه حضن إبراهيم ما هو المسيح هيجي من أولاد مين؟ من ابن داوود اللي هو ابن يهوذا سبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فإبراهيم حامل جواه في صلبه مين؟ خالق السماء والأرض رب المجد يسوع يتجسد طبعا هو مش حامله بلاهوته لكن كلمة الله فيبقى حضن إبراهيم يبقى إيه؟ السماء إيه رأيكم لو يبقى حضن كل واحد فينا يبقى السماء هذا الحضن الحلو الواحد يبص كده يخبط كنت بحكي قصة لطيفة عن ولد صغير عيل صغير جاله مرض في قلبه مولود بمشكلة في القلب وتأزم جدا الوضع وهناك في الخارج لما يعملوا عملية لازم يقولوا للشخص عن العملية فالدكتور كان ملحد فقعد مع الولد وقال له حبيبي القلب بتاعك يعني بصراحة هيتعمل عملية ويعني مفيش رجاء لكن هنعمل اللي نقدر نعمله فالولد قال له ما يهمكش من العملية بس عايز أسألك سؤال قال له إيه قال له لو سمحت لما تفتح قلبي هتشوف بابا يسوع فيا ريت تبقى إيه يعني تتعامل معاه خلي بالك من بابا يسوع اللي جوه قلبي فالراجل ملحد فاتضايق قال له أنا بكلمك إنك أنت ممكن تموت قال له مش مهم لكن انا اللي بيهمني يسوع اللي جوه قلبي فعيل صغير فسابه راح عامل العمليه فعلا كانت عمليه خطيره وقفل القلب وهو بيعمل العمليه شعر ان في يد خفيه بتشتغل اول مره يلاقي امر غير طبيعي فرفع عينيه وقال له انت فين يا يسوع ده انت بحقيقي جوه قلبه فبيقول سمع صوت في اعماق قلبه سحب قلب هذا الطبيب وبدأ يؤمن برب المجد يسوع فبعد ما خلص العملية الدكتور بيقول له عملنا العملية وحصل كذا وحصل كذا يشرح له كده على قد ما يفهم كطفل قال له سيبك من كل ده قابلت بابا يسوع اللي كان جوه في قلبي قال له اه قال له وعملت معاه ايه قال له انا حبيته قال له خلاص كده انا مبسوط قال طفل مكرس لربنا يا ترى لو اتفتحت قلوبنا يلاقوا جواها ايه بيشغلني ان كل الناس اللي حواليا يتقابلوا مع رب المجد يسوع الساكن في أعماق قلبي تخيلوا كده اللي قاعدين هنا عشرهم مكرسين زي إبراهيم لا هقول واحد على مية واحد بس في كل القاعدين بلاش لو واحد بس من كل القاعدين زي إبراهيم يغير لنا مصر يغير لنا العالم كله يغير لنا العالم كله ارفع عينيك كده وقول له يا رب هل يصعب عليك واحنا في عهد النعمة انك تشتغل فيا زي ما اشتغلت في عهد ابراهيم الوحيد في العالم كله اللي اشتاق يكرس قلبه ليك ابراهيم اب الاباء صار بركه مش بس تبارك وايضا تمتع بالعهد مع الله هو وكل من معه وكل اولاده واداله الوعد الالهي عشان يطلعوا اولاد ابراهيم مكرسين للرب عشان كده لما السيد المسيح قال لليهود قال لهم ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا قالوا لي اللي بتقوله ده احنا لم نستعبد قط تكذبوا طب ما تستعبدتوا الاشور وتستعبدتوا البابل وتزليتوا الفرعون كم مره قال لا لا لا احنا اولاد ابراهيم الحر قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم ابراهيم كان صاحب القلب الايه المكرس لربنا لذلك ايضا ولاد ربنا لازم يكونوا مكرسين ايضا لربنا لغايه هنا بنتكلم عن التكريس مع اشتياق ان كل البشريه تبقى ايه تبقى جماعه المكرسين للرب كله زي ما ربنا ايه اقدر اقول محول كل الطاقات مكرسها لخدمه الانسان ملك مخيل يخدمك والملاك غبريال يخدمك والشاروبيم يخدموك لدرجة بولس الرسول بيقول كده عن الملائكة خدام للعتيدين أن يرثوا الخلاص فإذا كان المسيح مكرس طاقات السماء لحسابك فهو كان يتمنى أيضا أو يشتاق أن كل البشرية تتكرس بالحب ليه لكي تتمتع بالاتحاد معه نبتدي بقى عصر جديد وهو عصر الناموس نشوف بقى اول ايه عملية تكريس من صنف جديد زمان الدنيا مسودة ويطلع واحد ونقول اللي يجوا ولاده يطلعوا حلوين تتلخبط كل الدنيا ويطلع لنا واحد وتتلخبط الدنيا ويطلع واحد نسيت اقول لكم واحد تاني قبل الناموس واحد يعني احتمال يكون من نسل ابراهيم لكن من قطورة وليس من سارة يعني ممكن يكون هو غالبا يكون قريب إبراهيم مش من ولاده وعلى أي الأحوال هو مش ابن إسحاق ولا ابن إبراهيم ولا ابن يعقوب ولا من الأسباط الاثني عشر ومع ذلك كان مكرسا للرب مين؟ ها؟ أيوب أيوب ده خطير اللي عمله أيوب مش عارف هنقف في يوم الدينونة نقول لربنا إيه قدام أيوب أيوب إنسان لا استلم ناموس ولا كان من أولاد إبراهيم أصحاب الموعد رجل أممي وسط كل الأمم وجد أيوب إيه يا أيوب عايز؟ قال أنا بحب ربنا عايز اكرس كل طاقاتي لربنا ايه علامات التكريس قال علامات التكريس اتمنى كل العالم يبقى مقدس لله طب قول لنا هتعمل ايه قال اول حاجه اعملها انا بحب ولادي بحب ولادي الواحد لما بيقرا الاصحاح الاولاني من ايوب بيتكسف الولاد مع البنات بيتلموا كل شويه يعملوا حفله يا ترى هتعمل الحفله دي في الشيراتون ولا هتعملها ما اعرفش اسماء بقيه الهوتيلات ولا هت وهتجيب ايه بقى الدانس والرقص وال لا لا لا لا حفلات ولادي جوه البيت الولاد يتلموا السبع ولاد مع ثلاث بنات ويعمل له حفلة لذيذة ومرح ولطف وقال أنا راجل كبرت في السن طب عايز إيه؟ كش العيال يقعدوا ينبسطوا ويهيصوا مش هحضر الحفلات بتاعتهم مخاصمهم قال لا هم يشتغلوا وأنا أطلع كده إيه جنب كده البيت أقيم مسبح وأقدم ذبيحة عن كل واحد منهم مش ولادك دول حلوين؟ قال آه حبوا بعض وناس مقدسين بيحبوا ربنا عمري ما سمعت انهم اتخانقوا مش بشوف فيهم تصرفات غلط بس انا خايف من حاجه ايه يا ايوب قال خايف يكون في قلبهم او في فكرهم يمر ولو مشاعر خاطئه ولو لثواني ولو فكر تجديف لمده ثانيه يعني هتحبكها قوي كده يا ايوب قال لا لا لا ولادي دول عايزهم يبقوا مقدسين بالتمام يقدم ذبائح عن مين مش عشان يجيبوا مجموع في الثانويه العامه ولا يروحوا لابونا يصلي لنا عشان الولد عايز يتجوز عايز له بنت كويسه لا لا الموضوع ده بيشغل ايوب شغل ايوب ولادي لا يكون بيمر عليهم فكر ولو الى ثواني خاطئ طب قولوا لي كام واحد وواحده من هنا راح كده يقف قدام ربنا قال له يا رب انا عارف ولادي حلوين بس خايف ولو يمر عليهم فكر ما اظنش يعني انا خايف اقول ولا حتى بيننا احنا الكهنه نلاقي العينه دي ايوب ده فاق الكل في التكريس يشتاق ان ولاده يبقوا ايه مكرسين للرب طب وايه رايك في مراتك قال دي بنت ربنا بحبها بس في الله في الرب تيجي تقول له سيبك من ربنا لا الوقعة اللي وقعها آدم في الجنة فشل فيها نجح فيها مين نجح أيوب في المزبلة في الجنة آدم وقع تحت إغواء زوجته في المزبلة آدم أخذ مراته ودخل بيها في حضن ربنا واتمتعت بأمور كثيرة طبعا مش وقتها دلوقتي نتكلم عن أيوب لكن إنسان لذيذ يهتم بتكريس ولاده وتكريس مراته وتكريس اللي حواليه يقول كنت أبا لمين كنت أب للأيتام يقول قولوا لي مين غريب عدى عليا وبيته بره بيتي يعني مش عامل بيت للضيافة جنب بيته لأنه غالبا أيوب ده كان ملك يقول لما يجي ضيف يروح في بيت الضيافة وأنا ونبعت له أكل وشرب لا لا لا, لا يدخل بيتي لأن لما بيدخل بيتي بحس إن ربنا دخل بيتي أيوب ده ليه أعمال منظره على رأي ذهبي الفم يقول أيوب وهو في المزبلة كان لابس توب أبيض ايه التوب الابيض ده الدود اللي ملا كل كيانه يقول جمال هذا الثوب في عيني الله وفي اعين السمائيين ابرع من كل ثياب الملوك واعظم من كل ثوب موجود في العالم انسان قاعد يسبح ويشكر ربنا وهو لابس ثوب من الايه ثوب من الدود وفرحان بربنا ومهيص يقول الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا في الترجمة السبعينية يقول ما يحسن في عينيه يفعله حسب الترجمة السبعينية إيه رأيكم في تكريس أيوب تيالي هيكسفنا كلنا سامحوني يعني كلنا هنقف جنب أيوب ده في يوم الدينونة لا حضر الصلب ولا سمع عن الخلاص ولا عنده نبوات ولا عنده كتاب مقدس ولا كاهن كان بيخدمه وفي وسط أمم وفي وسط فساد ومع كده أيوب مش بس تكرس ولكن أيضا كان يعمل لأجل تكريس وتقديس الكثيرين لحساب ملكوت الله دول الأمثلة اللي ما قبل الناموس نتكلم بقى عن بعد كده حصل إيه لما جه موسى لما جه موسى ربنا بص كده قال طبعا كان اول قائد للشعب ولاد ابراهيم جاي منهم اسحاق بعديه يعقوب بعدين الاثني عشر سبطا فطلعوا اللي كانوا داخلين حوالي سبعين نسمة إلى مصر طلعوا بيقال حوالي 2 مليون طالعين من أرض مصر تحت قيادة مين؟ موسى النبي طب إيه رأيك يا رب في ال 2 مليون دول تحب يتكرسوا قال قوي قال طب إيه يعني نعمل معبد كبير كده وكلهم يبقوا كهنة ويخدموا قال لا لا لا لا أمال إيه؟ قال أنا عايز العشور أنا عايز الإيه؟ العشور يدوني العشور من اللي انا اديته لهم ويدوني البكور ويدوني النذور ده من ناحيه الماده اذا كان فلوس ان كان غنم ان كان اي حاجه طب ومن ناحيه الناس قال ادوني البكور يعني تاخد كل البكور بتوعه كل الاسباط قال لا انا هاخد سبط يحل محل العشور بتاعت كل الاسباط اللي هو ايه بقى سبط مين سبت لاوي كأنهم البكور بتوع الايه الشعب كله ولما هؤلاء المكرسين للرب سواء كهنة أو لاويين يتقدموا للخدمة في خيمة الاجتماع أو فيما بعد في الهيكل يبقى أنا بحس كل الشعب بيخدمني فأصبح الكهنوت والشموسية تمثل إيه؟ إن أنا مش أنا ألف من الناس أو نون من الناس فلان أنا ممثل عن شعبي لما بدخل الهيكل داخل حامل إخواتي على إيديا كده بقول له باسم كل هذا الشعب بنقدم العبادة التسبيح سر الأفخارستية كل الليتورجيات فأصبح العشور في كل الأمور سواء المادية أو الطاقات البشرية تمثل تكريس الشعب كله بكل إمكانياته المادية تعالوا نسمع يقول إيه آه موسى النبي في ذلك اليوم أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا اسمه إلى هذا اليوم لأجل ذلك لم يكن للاوي قسط ولا نصيب مع إخوته الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك تثنية الأصحاح العاشر الآية 8 و9 فالنهارده احبائي المفروض الرهبان اللي في الدير اللي احيانا بنخطئ لما نروح نزورهم دول المفروض يمثلوا الشعب من ناحيه الخدمه العباد نسيبهم في روحانيتهم وفي عشرتهم مع ربنا عشان يطلعوا صلوات مقدسة ما نربكهمش بمشاكلنا أما ربنا يتطلع إلى عبادتهم أنها مقدمة من الشعب كله بل أقول عن العالم كله الكاهن الواقف يصلي في القداس يشعر أنه حامل كل ولاده وإخواته فمش من أجله ولا من أجل استحقاقاته ولكن من أجل جسد ودم رب المجد يسوع اللي تقدم ذبيحة المسيح المقدمة عن العالم كله عشان كده يقول ذهبي الفم عبارة ممتعة وتدنا يقول أيها الكاهن أيها الكاهن أنت أب البشرية كلها يعني ما تجيش أقول أبونا حنا كاهن كنيسة مالي مرقس في مصر الجديدة الكلام ده مش صح أبونا حنا يبقى أب لكل البشرية مسيحيين أو غير مسيحيين ولما يقف على المسبح مش هيقول له يا ربي ولادي اللي في مصر الجديده هيقول له البشرية كلها ولادك وأنا لن يستريح قلبي لغاية ما أشوف كل البشر متمتعين بخلاصك وفرحانين بالأبدية ومتمتعين بالأبدية بتاعتك فكل واحد من الكهنوت أيا كانت رتبته بيعمل باسم البشرية كلها مش باسم كنيسة محلية أو إبرشية محلية أو كنيسة في بلد معينة لا ده أب كل البشرية نفسي كده الشماس اللي واقف يرتل ما يبقاش ودانه بس على اللحم ودانه على السماء اللي بتستجيب للقلب اللي من جوه كده بيتهلل بالتسبيح فاختيار مجموعة للتكريس معناها اشتياق الله لكل العالم أن يتقدس ويكونوا أولاد الله من هنا أحبائي الشعب مع الكهنة يعملوا معا لأجل تكريس العالم كله ومش عايز أقول التكريس مجرد اللبس بتاع الكهنوت أو الرهبنة أو إذا كان في زي خاص بالبتولية ولكن تكريس الأعماق الداخلية والكاهن أو الراهب أو البتول أيا كان الناس اللي بيخدموا دول حلقة الإيه؟ مجرد العشور المقدمة اللي من أجلها يقدم البشرية كلها مقدسة لربنا. إيه فكرة التكريس؟ فكرة التكريس في الواقع مش مجرد واحد يسيب شغله ويقول أنا كرست نفسي للخدمة لكن فكرة التكريس إن أنا أتمتع بالله يبقى ملكي وأنا نفسي أبقى ملك لله تقول لي إزاي أقول لك حتى في العهد القديم تقول النفس البشرية أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن أنا مش إنسان جاي عشان أعمل وعظة ولا جاي علشان أخدم مرضى ولا جاي عشان أي أعمال رعوية معينة لكن الهدف الأول والأخير في كل الأعمال الكنسية إن إيه؟ اني اشوف الله بتاعي وانا بتاع ربنا وهذا الحب المتبادل والملكية المتبادلة مش بس بين الكاهن وبين ربنا ولكن بين كل الكنيسة وبين ربنا ونشتهي أن يصير العالم كله كنيسة واحدة العروس المحبوبة لدى العريس اللي تقدر بالحق انها تقول انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن مش عايز اطول عليكم لان الحقيقه الحديث عن التكريس حديث مفرح وفي نفس الوقت بيتني انا شخصيا وبيخليني في حاله رعب اقف اقول لربنا ايه لكن عايز اقول نقطه بس مهمه انه ما فيش حد مننا كلنا ما عندهوش امكانيات التكريس الكاهن في الكهنوت المعلم في التعليم المعطي بسخاء كل انسان ليه دور كل انسان ليه دور ما اعرفش اذا كان قلت لكم الحته دي امبارح ولا لا لكن من الحاجات اللي بحبها قوي في ذهبي الفم كان يقول لشعبه ايه يقول لهم أنتم إيه؟ أنتم الأسقف أنتم رئيس الأساقفة إزاي؟ قال أنا ما أقدرش أروح للأطفال في الحضانة أكلمهم عن ربنا لكن ابنك اللي في الحضانة ممكن يجرجر اللي في الحضانة لربنا أنا ما أقدرش أضرب تليفونات للستات أكلمهم عن ربنا لكن الستات الموجودين ممكن يكلموا الناس عن ربنا أنا ما أقدرش أروح لكل عبد أكلمه عن ربنا في ذلك الحين يعني لكن أي سيد من السادة الموجودين يقدر يكسب العبيد بتوع ربنا أنا ما أقدرش أروح للسادة وأكلمهم عن ربنا واحد واحد لكن كان بيطلب من العبيد أنهم يشهدوا للمسيح وللإنجيل أمام السادة بتوعهم نفسنا نصرخ لربنا ونقول له يا رب نفسي نكرس قلبنا وفكرنا وحياتنا وامكانياتنا لكي نعيش كل حياتنا ليك الهنا الصالح اللي أحبنا كل هذا الحب واللي يشتاق أن كل إنسان فينا يكون مكرسا للرب يدينا كلنا أن احنا نتمتع عمليا بحياة التكريس لكي يكون كل ما فينا بالكامل لربنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين